مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بمناسبة ميلاد السيد المسيح له المجد عايزين نتذكر إن السيدة العذراء ما كانتش بتفكر أبدا إنها تبقى أم ما كانتش بتفكر أبدا إنها تولد ولد ومع ذلك لما بشرها الملاك بأن هيبقى ليها هذا الابن قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك عبارة ليكن لي كقولك تدل على حياة التسليم لإرادة ربنا وحياة التسليم كانت واضحة جدا في حياة العذراء مريم كانت تريد أن تعيش في الهيكل وتحيا في بيت الله المقدس في ظل القراءات الروحية وجو العبادة الجميل ولكن جولها في وقت من الأوقات وقالوا لها لازم تسيب الهيكل لم تحتج ولم تتذمر انما امامها عباره ليكن لي كقولك بشرها الملاك بان ابنها هيكون مخلص العالم كله وبشر الرعاه وقال ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب انه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب ومع ذلك ندور على هذا المخلص نجد ان الطفل مهدد بالقتل من هيرودس والملاك بيقول لهم خذوا الطفل واهربوا الى مصر نهرب لمصر وفي مصر يطردوهم من مكان لمكان ومن بلد لبلد طب يا رب فين الاستقرار وفين الخلاص لا ما بنقولش كده نقول ليكن لي كقولك واخيرا نبص نلاقي ابنها يقدم للصلب والموت برضو يا رب ليكن لي كقولك دي حياة التسليم التي عاشت فيها السيدة العذراء مريم والتي يدعونا الله إليها باستمرار لا نفكر كثيرا ولا نستخدم عقولنا في مناقشة إرادة الرب هل هذا خير او هذا ضرر لا ما نقولش غير عبارة ليكن لي كقولك على رأي القديس باسيليوس الكبير قال وإن كنت في مرض فلا تلح على الله في طلب الصحه لأنك لا تعرف ما هو المفيد لك المرض أم الصحة الناس بيفكروا كتير لكن ما بيسلموش حياتهم لربنا إبراهيم أب الآباء قالوا ربنا في يوم وقال له اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه هناك أباركك وتكون بركه ما قالوش يا رب ليه اترك اهلي وليه اترك عشيرتي وليه امضي وانا لا اعلم الى اين امضي لا ما قالوش غير عباره ليكن لي كقولك لتكن اراده الرب ولتكن مشيئته دي عباره احنا بنصليها في كل صلاه في كل ساعة من ساعات النهار والليل التي نصلي فيها لتكن مشيئتك ليكن ليك قولك إبراهيم أب الآباء قال وقت وقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه لم يناقش إبراهيم إطلاقا ولم يقل ما الحكمة في هذا الأمر ولم يقل ماذا أفعل مع سارة أمه وماذا أفعل مع مشاعري كأب ما حصلش كل اللي قاله إبراهيم ليكن لي كقولك زي ما تشوف يا رب لست أنا الذي يفكر ولست أنا الذي يخطط أنت يا رب اللي تخطط وأنا اللي أنفذ أنت اللي تخطط وأنا اللي أنفذ حيثما تسيرني أسير وكيفما تصيرني أصير ده الوضع اللي ربنا عايزه محدش تعب الإنسان غير دماغه دي تفكر كتير وتظن إن ما تفكر فيه هو الحكمة هذه المصيبة عشان كده الكتاب بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك لا تكن حكيما في عيني نفسك ايه اللي بيقف ضد الطاعه انسان حكيم في عيني نفسه بيفكر ويظن ان فكره هو الصح حتى قصاد ربنا وحتى قصاد اب الاعتراف وقصاد المرشدين ده قصاد الكتاب المقدس نفسه هي مشكلة الناس الأنجليكان دول اللي بيقولوا رسامة النساء واللي بيقولوا الشذوذ الجنسي والحاجات دي مخ بيفكر لوحده وملهوش دعوة بالكتاب المقدس ولو الكتاب المقدس ما جاش على مزاجهم يقفوا ضده مسكين الإنسان اللي بيكون حكيم في عيني نفسه ويظن الخير في أفكاره هو مش في إرادة ربنا الحكاية دي حصلت مع ناس كتير يعني خذوا مثل يعقوب أب الآباء يعقوب أب الآباء أحب راحيل من كل قلبه وعايز يتجوز راحيل يحبها وبعدين في يوم زواجه حطوا له ليق بدار رحيل عشانها الكبير وزعل وازاي تدوني ليق وازاي تخدعوني قالوا له ما تزعلش بعد اسبوع منها نبقى نديك رحيل وبعدين نلاقي ليه أدية اللي هو رفضها هي اللي جاي منها المسيح ليه اللي كانت ضعيفة العينين وليست في جمال رحيل هي اللي جاي منها سبط يهوذا الخاص بالملك وسبط لاوي الخاص بالكهنوت ورحيل جاي منها ايه بس واد حلو صغير كده اسمه يوسف بيلبس قميص ملون لا صبت الكهنوت ولا صبت الملك ولا جه منه المسيح ولا حاجة هي المسألة عايز لازم الواحد يحط مشيئة ربنا قبل كل حاجة زي ما بنقول المر الذي يختاره الرب لي خير من الشهد الذي اختاره لنفسي لا نتكل على حكمتنا البشرية ونظن إنها كل شيء زي ما ربنا يريد إيليا النبي كان عايش في الوحدة والتأمل في البراري وعلى جبل الكرمل وبعدين ربنا خده من وحدته ودخله في زحام الناس ويروح ويقف ضد الملك أخاب ويقف ضد الملكة إيزابيل ويقف ضد الجنود اللي جايين يقولوا له انزل قبل الملك وهيصة طويلة عريضة ما يا رب دي مش السكة اللي أنا كنت ماشي فيها أنا كنت مستريح على جبل الكربة لا ما بنقولش كده نقول ليكن لي كقولك ليكن لي إيه كقولك أرميا النبي نفس الوضع صغير وقال له ربنا وقال له تروح وأنا أرسلك ترسلني إيه يا رب ده أنا ما بعرفش أتكلم أبدا قال له لا تقل إني ولد لأني إلى كل من أرسلك تذهب وأنا هجعلك مدينة حصينة وأسوار من حديد ويحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك طب يا رب وبعدين قعدوا يلطشوا فيه لما عدموه العافية ورموه في البير في الوحي ووقف لربنا وقال له يا رب ايه اللي حصل معايا ده لماذا يا امي ولدتيني انسان خصام لكل الارض انا لا دخلت معاهم في نزاعات ولا حاجه لكن كل من وجدني يلعني معلش مفيش غير ليكن ليك قولك واعترف ارميا بهذا الامر فيما بعد آية مشهورة في أرمية عشرة ثلاثة وعشرين قال إيه عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته مش أنا اللي حدد لنفسي سكتي ليكن ليك قولك أنت اللي تدبر وأنت اللي تؤمر وأنا مجرد أنفذ مفيش غير كده وأنا مجرد أنفذ موسى النبي نفس الوضع ده ربنا جه يبعته قال له أنا لست صاحب كلام لا اليوم ولا أمس ولا من قبل أمس ولا من حين كلمت عبد ده أنا إنسان أغلى في الشفتين إنسان ثقيل الفم واللسان بعرفش الكلام قال له ما تقولش كده انت تقول ليكن ليك قولك طب اعمل ايه في السأساء والسأساء وما بعرفش اتكلم انا اجيب لك هارون يكون لك ثمن وانت تكون له اله انت اللي توحي اليه بالكلام وهو اللي يتكلم وبعدين عجيب ان هذا الانسان اللي ما بيعرفش يتكلم اصبح لقبه كليم الله الشخص اللي بيتكلم مع الله وهو اللي تلقى الكلام من ربنا ووصله للناس ده موسى لازم يقول ليكن ليك قول خد يوسف الصديق نفس الوقت راجل ماشي في امان الله وماشي صح في كل اموره وربنا بيحبه وبينجح كل طرقه يبص يلاقي اخواته خدوه ورموه في البير واتباع كعب ما احتجش وما قالش انا اخوه ليكن ليك قولك عايزني عبده عبد ما قالش فين يا رب الاحلام اللي انت وريتني فيها ان انا هبقى السيد وهيجوا كلهم يسجدوا لي ما انا دلوقتي غلبان ومرمي في ما قالش ابدا بعد كده خدم عند بيت فوطيفار بكل امانه واخلاص وربنا بارك في البيت على الاخر ولقى نفسه تجيله تهمه رديه ويترمي في السجن ما قالوش يا رب فين العدل فينك انت ضابط الكل واديك شايف اللي انا فيه ابدا ليكن ليك قول لغايه لما جه معاد ربنا اللي انصفه فيه ما قالوش ليه اتاخرت ليكن ليك قول اللي انت عايزه انا يا رب احب كلامك واحب مشيئتك الصالحه احب كلامك واحب مشيئتك الصالحه ان اردت اني امشي معاك على الماء مع بطرس ليكن لك قولك وان اردت ان امشي معاك في اتون النار زي الثلاث فتيه ليكن ليك قولك ان اردتني معك على جبل الجلجثه ليكن ليك قولك وان اردتني معك في فردوس النعيم ليكن لي معك زي ما انت تقول لازم الانسان يثق بحكمه ربنا ولازم يثق بمحبه ربنا ولازم يثق بمشيئه الله الصالحه ابائنا كانوا كده ربنا يقول للاوي او مت عند مكان الجبايه سيب مكان الجبايه وتعالي ورايا ليكن ليكن ليك قولك يقول له بطرس واندراوس يقول لي يعقوب ويوحنا هلم ورائي اجعلكم صياد الناس ليكن ليك قولك زي ما انت عايز انا ماشي وراك حتى ان كنت لا اعلم انا همشي لحد فين في واحد مره زرجن مع ربنا وهو راجل قديس يعني كبير احنا ما نستاهلش تراب رجليه لكن زرجة قال له روح ونادي على نينوى قال له مش رايح واللي عندك اعمله وخد سفينة ومشي على ترشيش ربنا قال له هوريك اللي عمله ونزله في قلب البحر ودخله في بطن الحوت وهو في بطن الحوت قال له ليكن ليك قولك رجعنا مكان من الاول لكن اخذ درس كويس بعد كده لما الحوت لفظه في الخارج ذهب الى نينوى ونادى عليه ما هو انت لازم تنفذ كلام ربنا ان ما كانش بالذوق بالعافيه ما هو ربنا يقدر ينفذ ارادته وانت هتقدر تقف قصاد ربنا ما دام مش هتقدر تقف قصاده خليك عاقل وفي محبة وقول له ايه ليكن ليك قولك اهو راهب عايز يحيا حياة التأمل ويعيش في الجبل وكل ما ياخدوه في خدمة يزرجن ويقول لا هيجي ربنا يروح واخده غصب عنه ويقول له ما جاتش منك هتيجي منك لغاية لما تتعلم في حياتك تقول ليكن ليك قولك حياتنا على الارض مش احنا اللي نرتبها ومش احنا اللي ننفذ فيها مشيئتنا البشريه المشيئه الحقيقيه هي مشيئه ربنا الصالحه شوفوا داوود النبي ربنا بعت له صموئيل مسحه ملكا وبعد ما مسحه ملك لم يسلمه من الملك شيئا الكتاب يقول في آخر آية من صمويل الأول 16 إن صمويل رسم داود ملك وسط أخوته وتركه وذهب إلى الرامة طب وبعدين وساب داود ده ملطشة في إيد شاول الملك يطارده من مدينة إلى مدينة ومن برية إلى برية ومن مغارة إلى مغارة لما أذله وشعر بأنه هيقع في يوم من الأيام في إيد شاول ده درجة وقف قصاد شاول قال له يا سيدي الملك ده أنا برغوث حقير وراء من خرج ملك إسرائيل خرج وراء مين وراء كلب ميت أنا مش قد يحكم الله بيني وبينك ولكن انت يا رب ليكن ليك قولك زي ما تحب فضل في هذا الوضع وفي هذا الذل لغاية ملء الزمان في الساعة اللي أرادها ربنا جلسه على العرش ليكن لي كقولك حياة التسليم لربنا حياة التسليم عايزة اتضاع قلب عايزة اتضاع قلب قلب متضع لا يغتر بعقله ولا يثق بحكمته أزيد مما يجب اللي انت عايزه يا رب هو اللي يمشي في ناس يتذمرون على مشيئة الله مش بس لا يقبل مشيئته يتذمر عليه وفي البعض يجدف والبعض يقول فين ربنا فين ربنا وليه ربنا ما بيسمعش الصلاة وليه ربنا ما بينفذش وليه ربنا أكلمه مرة ومرتين وأكتر وهو كأنه ما سمعش لا ليس هكذا نسلك أمام الله وليس هكذا يكون أدب البنوة أمام الآب السماوي أنت تقول له ليكن لي كقولك لتكن مشيئتك ما هي امرأة أيوب الصديق أرادت أن تتذمر على الله أيوب قال لها لا تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات هل الخير من الله نقبل والشر لا نقبل ربنا نقول له ليكن اسم الرب مباركا في كل حين ليكن لينا كقولك حتى لو بدا الامر انه غير مقبول زي تعب مريض او موت حبيب او اي حاجه زي فشل في حاجه من الحياه لا يا رب نحن لا نعترض عليك انت احكامك فوق الفحص وفوق فهمنا وفوق ادراكنا البشري المحدود اتصرف كما تريد وليكن لنا كقولك الخير يحكم عليه في ظل حكمة الله وليس في ظل فهمنا البشري الخير يبنى على حكمة الله الذي أراد وليس على فهمنا البشري حتى ان كان فهمنا مش قادر يحيط بحكمه ربنا نقول زي ما قال المرتل في المزمور قال وضعت يدي على فمي وصمت لانك انت فعلت انا ما اقدرش اقول لك حاجه بس عبارة ليكن ليك قولك ينبغي انها تقال بفرح وباقتناع وبرضا قلب مش قول لي اعمل لك ايه يا رب هحكم الاول على الضعيف خد راحتك انت وخبط فيا زي ما انا عايز وانا اقول لك ليكن ليك قولك لا مش كده ده انت تقول له يا رب كل ما تعمله حكمه وكل ما تعمله حب إن كنت أنا مش فاهم الحكمة ده ضعف في عقلي مش عدم حكمة في تصرفاتك تبارك اسمك حكمتك فوق الوصف عقل الإنسان هو اللي تعبه هو اللي تعبه عبارة ليكن ليك قولك عايزة تواضع وعايزة إيمان عايزة تواضع وعايزة إيمان ايمان بان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب كل الاشياء تعمل معا للخير ان كان الخير مش باين دلوقتي هيبان بعد شويه ان كان الخير مش باين دلوقتي هيبان بعد شويه لكن احنا نعيش في حياة التسليم ايضا حياة التسليم تحتاج الى طاعة تحتاج لطاعة تحتاج لتواضع تحتاج لايمان وتحتاج الى بساطة الناس البسطاء بياخدوا كل الامور بايمان وبفرح وفي وداعة يسلمون امورهم لله لكن اللي ما عندهمش بساطة يفكر ويعقد الامور ويتعب روحه وما يستفدش حاجة ويتعب روحه وما يستفدش حاجة هكذا عاشت العذراء وهكذا عاش الآباء والأنبياء وهكذا ينبغي أن نعيش جميعا ويا ريت الآية دي نحفظها ونستخدمها في حياتنا اتفضلوا نصلي